السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا ده ريموت بلمسة من ايدي بفتح تكييف بلمسة من ايدي بقفله بلمسة من ايدي بفتح عربية بقفلها تخيلي لو انت معاكي ريموت سحري بقى تقدري تفتحي بيه ابواب الرزق وتقفلي بيه ابواب المرض تخيلي لو معاكي ريموت لجماعة ابواب كل احلامك في الحياة هو ربنا بيرتب الكون ازاي يا جماعه وبيحكم الكون ازاي يا جماعه ولله المثل الاعلى ده انا بني ادم بلمسه من ايدي بفتح حاجه وبقفل حاجه بالريموت امال ربنا بقدرته وهيمنته بيحرك الاحداث ازاي الايه المذهله له مقاليد السماوات والارض يعني ابواب كل احلامك في الحياه في ايد ربنا سبحانه وتعالى له مقاليد المفاتيح كلها في ايده كل الابواب المقفوله في حياتك في ايده وكل الابواب اللي اتفتحت في حياتك هو اللي فتحها هو اللي مهيمن على كل شيء ولكن احنا الانسان غافل اني اويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت اعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل الى الهدى فما وجدت هدى كمثل هداك مالي وما للاقوياء وانت يا رب القوي وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك ربنا كبير أوي يا جماعة حسن الظن في الله أنا عايز أقول لك ما يتعلقش قلبك بعبادتك قلبك يتعلق برحمة الله هو ده حسن الظن في الله حسن ظن في الله انك ما تيأسيش من رحمته ومن فرجه ابدا ما تيأسيش عجب الله من قنوت عباده ومن قرب غيره خلاص التغيير جاي خلاص الفرحة جاية خلاص البسمة اللي ربنا بيرتبها لك من قبل ما تتخلق بخمسين ألف سنة جاية خلاص الأمل جاي والفرج جاي والإنسان قانت وحزين عجب الله حسن الظن في الله ما تقولش اصل انا مش عابد اصل انا مستاهلش انا ايام لما بعبد ربنا بيبقى قلبي متعلق ان ربنا مش هيسيبني ده تعلق بعبادتك مش تعلق برحمة الله تعلق برحمة الله انك انت حتى وانت بعيد حتى وانت بتعصي وانت بتطيع العبادة من اعظم اسباب الفرج والعطاءات والكرامات ولكن حسن الظن في الله مش مرتبط غير بانك موقن في رحمة الله سبحانه وتعالى حديث عجيب في اخر صحيح مسلم حديث انس بن مالك حديث يأمر الله فيخرج من النار اربعة اربعة يخرجوا من النار عارفين النيابة ولله المثل الاعلى لما تستدعي اربعة مجرمين وبعد كده ترجعهم السجن والحبس تاني فواحد منهم لما ربنا يأمر بيه للنار تاني فيلتفت فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك أن تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها أنا ظني فيك يا رب أنك أنت مش هتطول الأزمة عليا إن يا رب لما الفرج هيجي أنك مش هترجعني تاني للمرض ده مش هترجعني تاني للفقر ده مش هترجعني تاني للأزمة دي فأدخله الله الجنة الله عمله دخله جهنم في الله متخيلة يعني ايه حسن الظن في رحمة ربنا ان ربنا لا يمكن هيسيبك ولا يمكن هيتخلى عنك ابدا سبحانه وتعالى لما ربنا قال لمريم فكلي واشربي وقري عينك كلي اشربي وافرحي واتبسطي الكلمة دي ربنا ما قالها لهاش في فرح ولا قالها لها في مناسبة سعيدة ربنا قالها لها في مصيبة في فضيحة 13 سنة حامل قاضوا الى جذع النخلة هربانة هربانة وفجأة فناداها من تحتها فجأة واحد بيقول لها يا مريم يا مين اللي عارف اسمي هنا ده انا هربانة من الفضيحة انا اتفضحت كده ولا ايه طلع الوليد الرضيع هو اللي بيكلمها قال لها تحزني في الموقف ده ما احزنش امال احزن امتى امال مين اللي يحزن فكلي واشربي وقري عينك يعني الرسالة افرح مهما كانت الازمة افرح لان ربنا لا يمكن هيتخلى عنك ابدا ولا يمكن هيسيبك ابدا انا عندي ورقة اسمها ما سبكش ابدا انا كاتب فيها كده ما سبكش ابدا مجمع فيها اللي انا افتكرته من المواقف اللي ربنا ما سابنيش فيها في مواقف رهيبة في مواقف صعبة في ازمات طاحنة كانت ممكن تعصف بحياة الواحد ازاي ربنا وصل لي رسائل فيها انا معاك انا مش سايبك كل لحظة الم عشتيها كان معاك فيها كل لحظة هم عشتها كان معاك وهيبعت لك رسالة ما ودعك ربك ما سبتكش ولا هسيبك ابدا ما سابكش ابدا ولا هيسيبك ولا هيتخلى عنك ابدا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه انا مش داخل مستشفى انا مش واحد جالي كورونا نسأل الله اليقين والعافية وداخل آه، يعني حظر صحي وحجر صحي انا انا داخل القبر انا داخل اظلم مكان على وجه الارض واسود مكان واضيق مكان وابشع مكان وافظع مكان على وجه الارض ادخل ازاي لوحدي يا رب الدنيا كلها تسيبني يا رب ادخل ازاي الا وهو يحسن الظن بربي مش هيسيبك اللي مش هيسيبك في القبر هيسيبك في الدنيا ازاي ازاي سيدنا ايوب لما ربنا نزل الشفاء عليه بعد 17 سنة مرض نزل الشفاء وهو في الخلاء خلاء يا جماعة في ال- يعني لما واحد يدخل ال- ال- الخلاء يدخل ال- دورة المياه خلاء المكان الوحيد اللي الانسان ما يقدرش يذكر فيه ربنا ولا يجوز ان الانسان يذكر فيه ربنا طب ليه كان ممكن ربنا ينزل الفرج وهو بيعيط في قيام الليل ربنا بيقول له مش بعبادتك برحمتي برحمتي انا في اللحظة اللي مش قادرة من الهم اللي انت فيها تقولي حتى يا رب ولكن قلبك مليان طمع في كرمه هي دي اللحظة اللي هينزل عليك الفرج فيها عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة احنا في ساعة الاجابة دلوقتي يوم الجمعة ادعوا الله وانتم موقنون الريموت ده انا ممكن افتح الجهاز ده بلمسه يا جماعه اقفله بلمسه ربنا ممكن يفتح لك الباب المقفول اللي قلبك متلهف على فتحه اسهل ما انت بلمسه بتفتحي الجهاز او تقفليه ربنا قادر سبحانه وتعالى انه ينقذك من اللي انت فيه اكتر ما انت تقدر انك بصبع ايدك الصغير تنقذ نملة وقعت وبتغرق في حضن ربنا قادر اللمسة بتاعتك دي في قدرتك يا بشر لا شيء اصلا في قدرة الله سبحانه وتعالى عشان كده الحديث الجبار القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ظنك انه هيسيبك وهيتخلى عنك تحرة ده اللي هيحصل لك ظنك ان ربنا مش هيسيبك ابدا ومش هيضيقها عليك فظن ان لن نقدر عليه لن نقدر يعني لن نضيق مش هنخنقه مش هسيب مش هنسيبه يتخنق مش هنسيبها تضيق عليه فربنا فرج كربه الآية اللي بتزلزل قلبي طول عمري لما بقارن بين سحرة فرعون وبين موسى موسى لما فرعون هجم عليه بسيفه ظنوا في الله كلا إن معي ربي مش هتقدر يا فرعون انت ولا كل جنودك تعمل لي حاجة ما تخدش ما تلمسش سحرة فرعون ايمانهم جبار بس وقف عند لا ضير انا الى ربنا منقلبون موتنا بس احنا رايحين لربنا انما تقضي هذه الحياة الدنيا انت الحكم في الدنيا انما ربنا الحكم في الاخرة فقتلوا في الدنيا ودخلوا الفردوس الاعلى في الاخرة برحمة الله فانت على حسب ظنك ظنك كلا ان معي ربي ولا ظنك لا ضير ده ظن عظيم وده ظن عظيم ولكن ربنا اداك مفتاح النجاة في الدنيا ايات تزلزل القلب يا جماعة يا رب ما كان ظني بك ان تعيدني فيها بعد ان اخرجتني منها فكلي واشربي وقري عين يا رب انا بتفضح يا رب انا بضيع يا رب انا هموت واقفة قدام نخلة ميتة بتقول يا ليتني مت قبل هذا قبل ما جذع النخلة ده كان يموت يا ريتني مت وكنت ناسيا منسيا وكنت يا رب حتة خشبة مرمية في شارع حتة طوبة بتداس بالرجلين ما حدش عارف عني حاجة انا بموت انا بتعرض لفضيحة بنت عندها 13 سنة وحامل اعمل ايه فكلي واشربي وقري عينك ولا تبصي اصلا اشارت الي شاوري تكلميش ربنا لما بيتولى العبد اذا اعطى ادهش حتى الانبياء سيدنا زكريا دخل على مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم ان ان دي يعني ازاي طب يعني مش عارف اتخيلها اصلا ازاي جبت الرزق والمعاني وفاكهة الصيف ش- ازاي اذا اعطى ادهش حتى الانبياء بيندهشوا بعطاء الله ربنا كبير ربنا ممكن يرفعك لحد ما الخلق تستعجب في الرفع اللي رفعه لك ربنا كبير قوي ربنا قادر سبحانه وتعالى حسن الظن في الله خرج انسان من جهنم في الحديث اللي قلت لكم بتاع صحيح مسلم حديث انس بن مالك في اخر صحيح مسلم حسن الظن بالله نجى ايوب من المرض وانت ارحم الراحمين حسن الظن بالله واحد حقيقي واحد فعلا في السعودية كان على بعربيته على الطريق وعمل حادثة اتنقل لأقرب مستشفى الدكتور قال لا يمكن لازم بتر في الرجلين وجابوا له ورقه لازم يمضي اقرار بتر مفيش انسى رجلك اتفرمت الرجل اتفرمت انت- انتهت الشرايين اتقطعت الدم اتقطع عن رجليه خلاص قصه وانتهت لو ما اتقطعتش رجليك جسمك كله هيتسمم والغرغرين اللي في رجلك هتضرب في جسمك الراجل عنده حسن ظن ربنا مش هيسيبها تتقطع ظنه كده ربنا رزقه اوسع رزق في الحياه حسن الظن في الله مش هيسيبني مش هيتخلى عني الراجل قعد يستغفر يستغفر نام حلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له رجلك مش هتتقطع جاله الدكتور لما صحى قال له امضي على الاقرار هتموت قال له لا قعد الراجل يستغفر ربنا لا ناس جايين يزوروا حد ناس شكلهم واجهات كده قال لهم انا شفت النبي عليه السلام في الرؤيا دلوقتي وقال لي ان رجلي مش هتتقطع حد منكم يعرف م- مركز طبي اكبر اتنقل ليه بيقول ثلاث ايام قاعد بيستغفر وقلبه رافض يمضي على الاقرار وعنده حسن ظن وثقه ان بشرى رسول الله تتحقق بيقول ثلاث ايام لقيت طياره جايه في ال- في المكان اللي جنبه عشان تنقله المستشفى عسكري راح هناك كشف عليه ثلاث ايام يا جماعه ثلاث ايام رجله فيها غرغرينه يعني الراجل ده طبيا المفروض يكون مات مش رجله تتقطع المفروض يكون مات راح هناك الدكتور بعد الكشف قال له خمس عمليات هعملهم لك في رجلك وبعدها انا وانت هنجري نتسابق جنب بعض وانت اللي هتسبقنيش وبعدها بقى زي الفل ويسبق اي حد يجري جنبه سبحان الله حسن الظن في الله مهما كان المرض مهما كان الكرب مهما كانت الازمه اللي وقف وش فرعون موسى كلا ان معي ربي ما سابكش ابدا ولا هيسيبك ولا هيتخلى عنك ولا هيبيعك وده اسم الله الكريم عشان كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ما سبكش كسب- مسكت ورقة وقعدت النهاردة كنت لسه قاعد ماسك الورقة دي الصبح وقاعد ابص لها كده كل ما الدنيا احس ان انا متضايق او حزين او مهموم افتح الورقة دي فاكر يوم ده انت كنت هتضيع يا راجل فاكر ربنا عمل لك ايه فاكر يوم الكرب الفلاني فاكر ربنا بعت لك رسالة انا معاك ازاي فاكر اللي حصل في الركعتين لما كنت بتصلي كذا فاكر اللي حصل يوم امتحان كذا فاكر اللي حصل لما كنت مديون في كذا فاكر اللي حصل لما كنت هتموت بسبب مرض كذا فاكر اللي حصل لما دخلت المستشفى في العناية المركزة وكانوا بيجهزوا جهاز الصدمات الكهربية على قلبك ووقفت وتوضيت وعيطت ربنا وانت بتموت بتموت يا رب فاكر ربنا عمل معاك ايه فاكر ربنا عمل معاك ايه في رزقك وعمل معاك ايه في, في, في حياتك وعمل معاك ايه في جوازك وعمل معاك ايه في مرضك وعمل معاك ايه في, في, في, في, في مهنتك الدنيوية وعمل معاك ايه في الدعوة وعمل معاك ايه في ايمانك وعمل فاكر ما سابكش ابدا ولا هيسيبك ابدا انك تبقي موقنة ان ربنا مش هيتخلى عنك ده دعاء عظيم قوي عشان كده انا هقول لكم دعاء الوقتي ادعوا ربنا كتير قوي قوي قوي قوي بيه الوقتي موت نفسك في الوقوف على باب الله في ساعة الإجابة الوقت بالدعاء ده هو اللهم إني أسألك حسن الظن بك أصل هو ده المفتاح لو اداها لك يعني إيه حسن الظن بالله يعني إنك تبقى جواك كده مستحيل يسيبني مش ممكن يتخلى عني مش هيبيعني مش هيسيبني معايا وكنا به عالمين ما ودعك ربك اللهم إني أسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك ايه الدعوة العظيمة دي دعوة من ادعية حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام تعالوا ندعي بيها في ساعة الاجابة واول ما نقفل المقطع يا جماعة خليك للمغرب خد جنب كده واقعد بقى عيط لربنا بالدعوة دي عيط لربنا اللهم اني اسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم انا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك يا لطيف الليل والنهار يا عظيم السماوات والأرض يا رب المشارق والمغارب يا رافع السماوات يا من لا يغلق بابك يا من لا يغلق بابك اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك